سنة ستة وتلاتين حصل انتخاب وفدي بين احمد بن جدي المولى ما بين صالح الوفدي
انا بقول سنة 36 يعني كان قبل الثورة يعني سنة 36 ده عهد ماضي يعني مضى باللي فيه
سنة ستة وتلاتين حصل انتخاب وفدي بين أحمد بن جدي المولى ما بين صالح الوردي شوف الاختلاف بيني وميها مصاجرة الوردي اصل معود كان بيخطب وقال له صالح يا اللي ربتك ساره وامه حره وعودها انضف من المحبوب والساره
معود حافظ الادب مرضيش يرد عليه
قالوا البشوات تشكر يا باشا اللي مرضش ترد عليه من غاب اصله طرف اصله يرد عليه
معود روح البيت زعلان قالت له ماما مالك يا ابني قال لها صالح عيرني
سارة قالت تعالى يا خليل يا كبدي انا اضرب لكم جرعه انتوا اتنين وهم اتنين يا خليل لكن صالح عنه جرى ساعة ابوك ما كان عايش يا ولدي كان ابوك يشبه البحر وابوهم يشبه التراب
دنيا غزية تربط لكل واحد يوم واللي يضحك ساعة يبقى قصادها يوم هيصبح الصبح يا أحمد وشوف لك معاهم يوم صبح الصباح سرة ما نامتش الصبح بالصحة خليل هقول لك على اسمهم وسنهم وسنين خليل سبعة فوق العشرة أحمد ستة فوق العشرة معوض اتنين فوق العشرين واحمد وخليل وصالح وفاروق ومعوض الكبير بين احمد وخليل خليل يقول ايه في الصبح امه بتقول له قوم يا ولد قام يقول لي ايه
خليل ما قال يا ماما قبل الخروج ناكل قالت له طلع انت حرب يا خليل يا ما جسمكم من الرصاص ياكل ده اللي يعاد الرجال لا يشرب ولا ياكل اطلع دي ساعة ذنبي خليل ندمك ولا ولدي اقف على البرجة هتحجر وسيب الظلم يا ولدي واذا مت ربنا ابنك يقول يا جدتي في البلد ولدي اغلى من الولد ولد الولد يا ولدي
احمد يقول لها يا ماما بس عزايمنا احنا بشوات يا ماما
وبتجينا ناس جوا القصر نعزمها جوا القصر عزايمنا بلاش عواطف عشان كلامك واحنا طالعين للممات هيجيلنا عزايمنا
احمد يقول يا ام ونايل دولنا احنا بتجينا بشوات نعزمها في البيت ودولنا
انا الساعة اربعة يا ماما وانا قاعد جبل الباب ودمعي بصي لدوان انا حاسس هنطلع الليلة دي ولا نرجعش على دوانا عشان الساعة اربعة المغرب امبارح وانا قاعد قصاد القصر ودوانا ناظر غراب البن يا ماما جه حوان على دوانا
سارة تقول يا اخي احمد ما تخليش خليل قدامي والراجل الجدع لازم يعمل حساب قدامي
وإن جيتوا يا مرحبا وإذا متوا يبقى اللوجة قدام
خليل يقول لاخوه ربنا نعم علينا بنعمه من الواجب نراعيها
قال له احنا نقوم يا خليل يا اخويا نشوف الدنيا ايه اللي جرى فيها دي كلمة العزول زي النار جوا القلب ترعيها
ساره تقول يا خليل تعالى في البيت وانا اروح مع اخوك راجل
ده اخوك جدع ما يعبرش في الألفين ولا راجل
يا تجيب الطربوش وتاخد الطرحه ونطلع بدل اخوك راجل
ده انا خايفة بس العرب يقولوا البلد خربت ما جاية بدل راجل
نادم احمد على خليل وقال يا خليل تعالى جنبي قال لي احنا دي لك ثلاث سنين يا احمد
ما قلتش تعالى جنبي وش معنى يوم الغضب يا اخويا بتقول لي تعالى جنبي ده انا اللي لد على السرير من الساعة أربعة الصبح وأنا نايم وشايف عزرائيل جنبي
السواق وقال له يا ده سواق قال له نعم قال له حط بنزين في العربية قامت نوصل ما رجعلش طالعين على البرق يا سواق وانا ضمنين ما رجعش قال له اللي فيها يكفيها وفي كلامك ما رجعش
وطلعوا الاثنين والسواق تالتهم قال لي فتلت حبل الوداد افتل وتلتهم
واللي ناويين على العمار إن كانوا اتنين يبقى الرب تالتهم
وطلعوا على البرقي في ناس بيقولوا اكرم بيغلط انا ما غلطتش ده في الشريط الاولاني انا بقول صالح يقول لبعوف عربية مين اللي جاية تشلع نار في نظرنا قال له ناظر الناس عشان الناس تناظرنا قال له حراج يعني ده كان على مدة الطرابيش يعني انا ما غلطتش دول هم بيقولوا لبعض انصر تقول لهم ايه هم طالعين
مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة مع السلامة طريق السلامة ولد مع السلامة ولد مع السلامة
وطلعوا على البرج ترعة اسمها ترعة البرج صالح وابو عوف قاعدين قدام الديوان هم نسايب صالح يقول لابو عوف ايه عربية مين اللي جاية تشلع نار في نظرنا قال له ناظر الناس عشان الناس
عشان الناس تناظرنا وان ما نظرناش للخلايق مفيش مخلوق يناظرنا حلوة يا جماعة الله عليك حلوة حلوة يا جماعة قال له ابو عبد عربيتنا سايبنا ولاد جد المولى قال له امشي هاتهم اشيلهم تراب الارض معامونه قال له انت مفتار يا صالح تعمل ايه انت
للي محزموا المولى للي محزموا المولى من جاور البنا يتعفس ومن جاور الحداد درة تلحق المولى
وطلعوا الاثنين صالح وابو عوف اتقابلوا معاه احمد بيقول لي خليل ابو عوف وصالح جربوا دخل احمد على صالح وصالح دخل على احمد بيقول له انت رايح فين يا احمد
قال له ده انا رايح البلد اللي انت جاي واحد واحد يساوي اثنين
انا رايح البلد اللي انت جاي فيها كم صالح يقول لاحمد من ميت يا احمد فلوس الحريم عما يترشحهم بيها دول ست جراريت خدتهم امك من ابيها
عم صالح يقول لاحمد يا ابني انت مش عارفني انا باشا يقول لي عن ابني يموت قال له يا باشا كل نفس على الدنيا
لازم تدوم الموت وقبل ما نطلع من البيت مترشحين للموت
قال له يا ابني جاي هنا ومتبح كلام امك
يا واد من هنا روح لا انا حزن عليكم احمد يقول لاخوه اول ما عاير البيش عايرنا يا خليل بامك يا ريتك قعدت في البيت واللي جات معايا يما
وفضلوا العربيتين لما لطموا على بعض تحلفش جبلين
تحليفش جبلين تحليفش جبلين تحليفش جبلين وحالهم الزمن وحالهم الزمان الزمان الزمان وحالهم الزمن على بعض يتحنجل بليل وهيوزهم على بعض صالح يقول لأحمد من هنا روح لا أنا حزن أهاليكم تتحشروا في التجلي وشيل الحمل مش ليكم رصاصة تيجي للكبير قبل الصغير فيكم احمد يقول لصالح يا باشا قل من الكلام وابرد ان كان قلبك خشب جايب من شهر وان كان حديد جايب معي مبرد يا باشا اه يا باشا اه يا باشا يا باشا باشا باشا باشا باشا باشا آه يا باشا الولاد يا حكبوا يلا عملنا عقد جميل ثابت وجاي على البرق مع احمد ليه السابق ومن طبيعة الهلس دي ما منفذ سابق
طب اسمع احمد يقول لصالح ايه اسمع احمد يقول لصالح ايه
ده احنا نسايب يا باشا بس الغلطانين انتوا كنا تعاتبنا وصفينا بينا وبينكم انتوا.
اتعدل احمد على اخوه يقول له ايه
انا جاي من البيت ومتكل على رب العباد وانت
ضرب صالح وقال يا خليل
يا خليل يا شقيق انت انا ضربت لك الشقي صالح وضعوف عليك انت
اوعى يا خليل تضرب نار على الفاضي ولقيت اللي له خصم يضرب فيه على الفاضي خليل ضرب طلقتين طلع النار على الفاضي
احمد ما طبق على بعوف وقال يا خليل بلاش انت
ومسك سواق صالح وسواق صالح كان شغال بالغصب لا يقبض ورد ولا فضية ولا فاضي قال له يا ابني روح وارجع اطلع ورجع وابعت الباقي وان كان الطاي لا سواق لا خلص لك على الباقي السواق روح شغال بالغصب لا يقبض ورد ولا فاضي روح ولاد العرب فرحانين
قال على ايه اني جرى فاضي ده انا رايح بسبعين ودين راجع على الفاضي
صالح له ابن عمه اسمه احمد الكذب قال وحرام فوت الطار عار يا عرب وحرام
على موت الصالح وضعوف لا لف عقال وحرام
وسحب طراولي شغل الجبل الاسود وقال يعني يميل علي الزمن لا طول ابيض ولا اسود وجه طالع على البركه وشاف احمد وخليل بيده عيب على رجل يامن لخصمه ويسلم مجهده للزمن بيده اول ما رسع على احمد بن زياد المولى واخوه بيقول لهم كنت خلصت جبخان اجيب لك وعايز سلاح اجيب لك كان احمد ما معاهش جبخان
واللي عملها الزمن بيده طلع من العربية أحمد وسلم روحه للهلاك بيده
ضرب تسع رصاصات في احمد
أول رصاصة ثاني رصاصة ثالث رصاصة رابع رصاصة خامس رصاصة سادس رصاصة سبع رصاصة ثمان رصاصة تسع رصاصة سبع رصاصة خامس رصاصة ست رصاصة سبع رصاصة ثمان رصاصة تسع رصاصة
فلتت رصاصه من التسعه جت في خليل وضع خليل على الارض واحمد في تسع رصاصات خليل وجع من الرصاص قام احمد يقول للسواقين بتاعه
تسع رصاصات يا سواك وساكنين جنبي تعال اعمل جميل يا سواك قروش لربع ولا اتنين من جنبه وخلي المر رصاصة واحدة يقع الطريق جنبي ده انا خايفة اقول اخ عاوز لي ساكنين جنبي وفضلت اجد واقول اخ لما قلقت الجيران جنبي
السواق بتاع احمد وخليل خد العربيه وروح روح لجسارة في الشباك امه قالت له قول لي يا سواق ماتوا وموتوا ولا ماتوا وما موتوش قال لها ماتوا الاتنين بس موتوا صالح وابو عوف قالت له على قلبي انا خايفه زغرة تلوم الخلق على قلبي ولاد الاتنين ما يهمونيش
مدومت يا انا ريحهم قلبي دول هدوا جبلين كانوا قاعدين على قلبي
جت نازله ركبت في العربيه وجت مديه تليفون لمعوض اخوه وكان على قهوه في مصر وصل الخبر لمعوض
ضرب كف على كف وقال الهجري معوض مامت خليل واحمد وسابع القلب المعوض كذاب يلي تقول الاخ اتعوض كذاب يلي كذاب يلي كذاب يلي كذاب يلي يلي كذاب يلي وكذاب يلي كذاب يلي كذاب يلي كذاب يلي كذاب يلي تقول الاخ يتعوض
معوض كان قاعد على قهوة البلدي قال يا جلسون اعمل لي كوباية شاي مرة من غير سكر على بلدي
اخواتي ماتوا الاتنين درعتي يا خراب بلدي
ركب العربية وجه طالع على البرج منزلش العويل لما حكم حكم جار منزلش
معوض لما نظر الحادثة من العربية منزلش
وكيل النيابة وصل وضابط مباحث معاه وطبيب شرع تالتهم وصل لقصر حتى خليل على رجلها اليمين واحمد على الشمال ومولع سجارة حب يكتب سين سؤال وجيم جواب قالت له ليه يا باشا قال لها دول يقربوا لي يعني من العيله
قالت له يا ولدي ما تقلبش المواجع وزيد ال- تزيد الغلب يا ولدي دول ضنايا الاتنين اغلى من العين يا ولدي دول مش قرايبي دول جوار الكبد يا ولدي
دول مش جرايب دول اولادي جور الكبد يا ولدي الرك على التسريح اتنين جبل اتنين ملكش بالكلام تسريح يلا يا معوض بدل ما تقف تبكي شهل التسريح وجهزوا الاتنين على اللي جرى لخليل واحمد كانت معجناله الحنه وحسن متجوز
يا نشرت المزاد لخلي علي جرى يوم الدفنة هجراني العلب لخليل وطلعوا في خشبتي الاتنين يا حش قلبي على اللي جرى لخليل كان السرة تشد في احمد الصغير وترجع تبوس في خليل
وراحوا نصبوا الصوان الاتنين حسن بن خليل دخل الصوان يلعب ولقى عمه معوض بس قال خالي
يعني يا ماما كرس ابويا احمد وابويا خليل من دول الصوان خالي قالت له يا اللي انت بلا خال تعالى وانا اعمل خالي واحط قلبي السليم على قلبك الخالي
مرت خليل ام حسن دخلت الصوان وجتنتش الولد من وسط الناس وقالت له تعالى هنا يا ابني ما تروحش عند ابوك احمد
وتقلب المواجع كلها يا ابني ما بقيت يتيم يا حسن على ذل الزمن يا ابني ابوك ما مات وان الليله دي لا تشبع ملطشه يا ابني
قالت لها سر ام خليل وام احمد لمرات ابنها عمه اللي ما خلفلوش ابوه ملك ما يعبكيش على عتبه عمه
إن كان أبوه مات يما حسن برضو يعيش لنا عمه
شوف الوليه اللي قلبها زي الحجر خليل باشا النحاس كان خصمها وهي قاعده في العزاء التليفون رن الخدام قال لها كلم قالت له كلم مين قال لها خليل باشا النحاس قام مسكت التليفون وتقول له انت مستكتر تيجي تعزيني في البيت يا باشا سبعين اتعب وتعالى عزيني في البيت على اللي جرى سبعين اضحي لك بمعوض التالت والبيت عمران في حسن على اللي جرى سبعين
الناس عم تعزمك على ذبيحة وانا عزمك على سبعين
بيقول لها يعوضك عوض خير في ولادك الاتنين يا سارة قالت له فرشة اللي يغطي كلام يخلي للكلام فرشة ما تزعلش على احمد وخليل
يا حبيبي القليل فرشة بعزني جبت معوض وانا صغير واحمد وخليل كانوا الاتنين شق جوز يا باشا وماتوا في الفرشه
قال سارة تقول قول للباشا ايه
يا ضن امك يا حبيبي يا ضن يا صغير يا خليل يا حميد يا ضن يا ضن امك محروم ابدي صعب علي يا حبيبي يا ضنا يا ضنا يا ضنا صعبا علي الفرقة مر يا حبيبي يا ضنا يا صغير
الخليل باشا ضحك معاها بالتليفون اما عود يقول لي ايه
اوعى ضحك لك عزولك تقول عليه يا حبيب عمر العزل ما يسطى يا ماما ولا يرجع لخل حبيب ولا عمر اللي شاب واتحنى يرجع لطفل يا حبيب يرجع لطفل حبيب غير ابوك وامك على الدنيا ملكش حبيب
قام ابن حسن صغير ويقول لسته ايه
البحر لو نام صاحب الغرب ما ينامش ينام يروح فين هو راح خسران ما بتنامش وميلة البخت بتخلي السبع ما ينامش الظهر عندي يميل على احسن شباب ورجال احنا سمعنا مثل انا زي العسل برجال اللي يعاد الرجال لو كان سبع ما ينامش
قام ساره تقول لمعود ايه
حبل الوداد اتقطع من يوصله تاني
صاحبك وغلط فيك بلاش العتاب تاني ولوح جزاز شعر مش هيبقى سليم تاني وعيب على راجل معاه حلال ويجري ورا الحرام تاني
والأخ لما يموت ملهش بديل تاني
عملتها يا زمن في الاول وفي التاني الدنيا ضحكت لي مره وكشرت تاني خلت لي ايه يا زمن هبكي عليه تاني من بعد بلع الحبايب مليش حبيب تاني حبيت غزل زين ولا له شي مثيل تاني لا عمري انساه ولا هنظر سواه تاني النص منه عنب
و والنص تنتاني ما تيجي يا حبيبي نعيد اللي مضى تاني وعمر اللي شاب ما يرجع للشباب تاني ومن يقول على العدو يبقى حبيب تاني والبخت لما يمين ما ظنش يتعدل تاني
برضه لصالحهم ان كانوا حبايبنا غلطوا من الواجب نصالحهم
علشان مركزنا غاغا وأرياف زعلانين وعايزين نصالحهم
على الطرفين احنا قلنا اللي حصل سنة 36 عشان نريح الطرفين يا ابو البنات البكارة خد بالك من الطرفين يعني حمامك يطير ولا تعرفوش طرفين والام لما تصطلح بتريح الطرفين يا ناس يا متكبرين كفاية افترى على الارض الغيظ ملاكم وخلاكم تراب على الارض يا ما قبل منكم جبابرة اتكفوا على الارض لما النفوس اتدغنت مفيش عيون تخشى وقبلتم المر وللمليح تخشى احنا سمعنا مثل
يا انا زي العسل زي العسل تخشى تجاويك وحشة وله بتعيبه على الأرض ده انا حبيته على اهلي وناسي بديته ما يلا وريني بيته واخر الليل نبش روايه يا حبيبتي حبيبتي ده انا قلبي حافي عطي يلا وريني حبك والجولة خلصت من ربك اخر الليل نبقى شوية يا حبيبتي ده انا حبيت اللي معاك الأدب تشرح للزمن قول وهدية النفوس وصلحهم بعضهم قول دي الايام طويلة والليل حاجة هيطول يا رايحين عند الحبيب اوصيكم بس تقولون ان كان كلامي شين انا ما تريه ولا اقول وكل فنان في زماننا يا خلقي بيعجب وقوله بس شرط على المغني تكون معنته بقوله يلي معاك الادب طبع الادب احلى ادب يقول لي الجمال يا جمال ده انا احلى وجمال يقول لي الادب يا ادب ده انا احلى حبوني لون كل الصبايا وسواد العيون احلى وكل ما يروج الليل يا ما احنا نروب نحلى ومهما يعلى الجمال برضو الاداب احلى يا سيدة السيدة يا ام الشموع الجايل يا اخت الحسن وفي الحسين علي المجال يا سيدة يا سيدة يا سيدة يا ام الشموع الجايل يا اخت الحسن وفي الحسين علي المجال يا سيدة يا سيدة ده نادر عليا نسأل وأزور الأولية طول عرضي كل ولية عشان الحسين والسيدة يا سيدة يا سيدة يا أخت شموع الليلة يا أخت الحسن وأخت الحسين علي المدينة يا سيدة يا سيدة نجمك عالي يا سيدة نجمك عالي بوك النبي وجدك عالي يا ام المجال المتعالي هز الهلال يا سيدة يا سيدة ما كانش املي تنسوني ما كانش املي تنسوني بجوابكم افتكروني عليكم اكيد عيوني رايح الحسين وسيدة يا سيدة مساعدنا ربي وعدنا مساعدنا ربي وعدنا رحنا بلدنا وشوفنا ولدنا زرنا الحسين والسيدة يا سيدة يا سيدة أنا محسودك يا سيدة أنا محسودك نفسك نجمك تبقى كونك أقعد خمسة بكرنونك وأهز الهلال يا سيدة يا سيدة يا سيدة ما حدش جدك يا سيدة ما حدش جدك ما أحلى الورد اللي على خدك على الليل فوق يدك اسقي هنا يا سيدة يا سيدة لما ساعدنا ربي وعدنا لما ساعدنا ربي وعدنا رحنا بلدنا وشوفنا ولدنا زرنا الحسين والسيدة